بسم الله الرحمن الرحيم كيف وأخواتها موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
أحبتي في الله هذا برنامج كيف وأخواتها كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نسلم كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله أحب أن أسألكم كيف حالكم مع الله وأنا أريد أن أسألك الليلة عن حالك وحال زوجتك عن حال البيت هل أنتم سعداء راضين يعني جو البيت مبهج ولا ما زالت في مشاكل لقد أصلت إلى لك في اللقاء الماضي أصولا الأصل الأول أن السعادة ليست السعادة الشكلية وليست التمثيل والمنظره والمظاهر ولا الضحكات والقهقهات إنما السعادة سعادة القلب اثنين إذا كانت السعادة سعادة القلب فالقلب بيد الله فلا يسعد القلب إلا الله ثلاثة إذا كانت السعادة سعادة القلب ولا يسعد القلب إلا الله فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته يبقى السعادة سعادة القلب واللي يسعد القلب بس ربنا ما حدش يقدر يسعد قلبك إلا الله سبحانه وتعالى أن يدخل السعادة في قلبي قال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو أن قلبي في يدي هذه والخير في يدي هذه ما استطعت أن أضع شيئا من الخير الذي في يدي في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه فالله جل جلاله هو الذي يضع ما في القلوب عشان كده قلت لك ان رأس زوجتك وقلب زوجتك ولسان زوجتك بيد الله وقلت لك ان رأس زوجك اللي بتخاف ان دماغه تلعب ويتجوز عليها اللي خايفة ان قلبه يلعب ويحب واحدة غيرها اللي خايفة او شايفة ان لسانه في البيت اخرس راسه ولسانه وقلبه في ايد ربنا واللي عند ربنا لا ينال الا بطاعه يبقى لو عايزين حاجه من عند ربنا نجيبها بطاعه ربنا عشان كده كلام النهارده هيرتكز على المعنى ده ازاي زوج وزوجه يتعاونوا على طاعه الله يعيشوا في طاعه الله اولا ان يبقى البيت مجال لعباده الله انا قلت قبل كده في موضوع في بدايه موضوع الزواج ان البيت نعمه من نعم ربنا ان يبقى عندك شقه بتاعتك ان يبقى عندك بيت بتاعك انت قافل على نفسك باب انت فيه ال- صاحب القوامه صاحب الكلمه انت الراجل او انت برضو انك البيت بيتك يعني ان يكون هذا البيت انت مملكتك يا سلام يا سلام الاحساس ده ان تستشعر المرأة ان مملكتها في بيتها بيتها اللي هي الزوجة فيه اللي هي اسمها ايه ربة البيت ربة بيت اللي الناس بتفر منها النهاردة مش عايزين يكتبوا المهنة ربة بيت ليه ربة بيت سبحان الله دي مسؤولة البيت مالكة البيت مالكة البيت هذه وربة البيت صاحبة البيت مديرة بلاش مديرة دي خ- خلينا نقول ايه ان هي مملكتها قاعدة في البيت في نعيم ما تقولش انا محبوسة بين اربع حيطان لا دي قاعدة في مملكتها هذا البيت يكون جنة اذا ملأناه بطاعة الله قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي يذكر لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله تاني بس ارفع الصلاة على النبي الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت شوف احنا بنفكر ان ال- ال- البيت ده حيطان وطوب بنفكر ان هو موبيليا وكراسي لا ده ده البيت ده كائن حي وانا يعجبني ان اقول كثيرا ان الزواج نفسه كائن حي الزواج نفسه كائن حي يعني انا عايز اقول للزوج والزوجه من من من قبيل التفاهم ان احنا نعتقد ان احنا في بيننا كائن حي جديد اسمه الزواج طيب يعجبك ان احنا نسميه الحب كائن حي جديد اسمه الحب هذا الكائن الحي الجديد الذي اسمه الزواج او اسمه الحب بين الزوج والزوجة آه، يحتاج ان ينمو لكي ينمو يحتاج الى ان يغذى يحتاج ان احنا الاثنين نشعر ان احنا مسؤولين عنه مسؤولين عن هذا الزواج ان احنا ننميه ونكبره ونرعيه يعني ان يستشعر الزوج انك مش مسؤول عن اسعاد نفسك بس لا ده انت مسؤول ان تسعد زوجتك مسؤول مسؤولية كاملة ان تسعدها سعادتها متعلقة بيك ويكون نفس الاحساس بنفس الدرجة عند الزوجة لازم الاتنين يبقوا عايشين المعنى ده معنى ان في حاجة بينا جديدة الحاجة دي لازم نغذيها وننميها ونراعيها ونحافظ عليها ونكبرها الحاجة دي اللي هي الزواج او الحب مسؤوليتنا احنا الاتنين آه يعجبني احيانا ان يقال عن امرأة آه في, في يعني في الزواج لما يجي واحد يتزوج واد- واحدة يقوم يقولوا له بس هي مرحة يا ريت نصدق واحيانا نقول كئيبة نقول نكدية او يقال عن الزوج كذلك يقال عنه جاد عنيف عصبي نكدي مكتئب صموت نبقى واضحين في الزواج لان المشكلة الكبيرة جدا ان تبقى هي مرحة ومرحة دي درجة زيادة شوية يعني نقول عليها ايه مشاغبة نقول عليها ايه انها آه غلسة ممكن وهو مش طبعه كده هو بيحب الهدوء وسكوت هص وتربى ببيت كله احترام وتوقير والمعاملة بالورقة بالقلم والمسطرة ما ينفعوش مع بعض اه يعني المشاغبة والك... فلذلك الاسلام اشترط التكافؤ الكفاءة الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب والبيئة والمجتمع والكفاءة في المال والمستوى الاجتماعي والكفاءة في التعليم والكفاءة في العقل والمنطق والفكر ليه؟ عشان البيت ينسجم لذلك لو انا عايز اسألك هو انت بتحب السعادة يعني بتحب انك تبقى مرح وتضحك ومبتسم دايما ولا انت بتحب آه مش عايز اقول لا انا عايز اقول كآبة ولا انا عايز اقول النكد ولا لا مفيش حد بيحب الكآبة ولا حد بيحب النكد بس هو كده ما بيحبش يضحك ملوش مزاج هو حر والكلام ده لا يعيبه لان في برضه نساء كده ما بتحبش كده آه يعني تسمع واحده تقول انا لا بحب الضحك ولا بحب اللي بيضحكوا خلاص هي حره طبيعتها واصل خلقتها وبيتها بيئتها اللي اتربت فيها فلذلك لازم نتفق الاول ان انت عايز السعاده وان انت عايزه السعاده وعايزه تسعدي وعايزين تعيشوا سعداء وعايزين بهجه ومرح في البيت يعني يحكى لي احيانا ان الزوجه وزوجها غايب مثلا في سفر مده ورجع او غايب طول النهار بره البيت او او الى اخره الاسباب يرجع يلاقي الزوجه منوره شموع وعامله ستاير بلون معين ومعلقه زينه ومجهزه مش عارف ايه ايه ايه ايه اللي انت عاملاه ده او يدخل زي كعادته ايه العجزمته يدخل حمام يتوضى ويقعد على السفره ياكل لقمه ويخش ينام وهي باذله المجهود ومنتظره كلمه هو دي طبيعته مش هنقدر نغيره حتى لو تكلف هيبقى وحش فلذلك لازم في البدايه عايزين نتفق هو بيحب ايه وهي بتحب ايه وازاي نتعاون على ان احنا نسعد قد تكون سعادته يعني ما اعرفش بقى ما نعرفش إيه, إيه, ايه طريقه سعادته لكن في البدايه لازم نتعرف هذا البيت اذا اقمنا فيه شرع الله دايما يتكلموا عن تحكيم الشريعه وتحكيم الشريعه انا عايز تحكيم الشريعه ببيتك الاول وما المجتمع الا مجموعه بيوت انك انت تقدر تحكم الشرع في بيتك في زوجتك في اولادك في شقتك في عملك في فكرك في كلامك في فلوسك في على نفسك الاول انت صاحب القوامه في البيت انت تقدر تطبق وتنفذ بنفسك عايزين البيت يذكر فيه الله مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت يا ترى احنا لو تساءلنا دلوقتي بيتكو حي ولا بيتكو ميت ها البيت ده ميت ميت مفيش حياه احيانا زي ما بقول كده لما يبقى البيت فيه حياه تبص تلاقي الكراسي بتضحك الحيطان بتضحك اللوحات بتضحك إيه، الكوبايات الاطباق تبص تلاقي كل شيء في البيت مبهج ولما يبقى البيت ميت يبقى كل شيء في البيت كئيب لعل اللم- اللقطه اللي انا اديتها قبل كده في راجل يعجبه ايه وما يعجبوش ايه تطرح تساؤل هل ممكن المراه تغير رجل اه وهل ممكن الرجل يغير امراه ايوه ممكن احنا دايما اقول لك ببساطه اذا كان روضوا الاسود وخلوا الاسد اللي بياكل البشر بقى يلعب بالكوره وينط في الحلقه ومش عارف ايه في السيرك يعني اقصد وروضوا الكلاب والقطط ما نقدرش نروض امراه او نروض رجل ممكن جدا بمنتهى البساطه نستطيع ان نقوم بهذا الترويض في نبدا الاول خالص ان احنا نروض البيت ازاي بالذكر بذكر الله في البيت ازاي اولا قراءة سورة البقرة قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا عايزين نصلي في البيت اه والجامع نسيبه لمين اه لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم خير صلاة الرجل في بيته خير صلاة الرجل صلاته في بيته إلا المكتوبة إلا الصلاة المكتوبة الصلاة المكتوبة هي اللي تحتاج انك انت تنزل لها المسجد اما السنن فبالبيت سبحان الله العظيم دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم المسجد فوجده يغص بعد صلاه المغرب فقال ماذا يصلي هؤلاء قالوا سنه المغرب فقال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هلا جعلتم هاتين الركعتين في بيوتكم يبقى سنه سنه المغرب انها تصلى في البيت يبقى سنة المغرب ركعتين سنة المغرب صليهم في البيت ما تصليهمش في الجامع نمرة اتنين ركعتين سنة الفجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصليهم في البيت ثم يمضي إلى المسجد وخلي بالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد أذان الفجر إلى أن تصلى الصبح اكثر من ركعتين فلما تصلي ركعتين في البيت سنة الفجر اما تروح المسجد ما تصليش غير ركعتين تحية المسجد بس ما تزودش عليهم اكتر من كده الشاهد ايه آه ان في سنن بتصلى في البيت الوتر الرسول ما كانش بيصلي الوتر الا في البيت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعدين من جميل من جميل الحياة انك تصلي بزوجتك امام وانا ما ينفعش ولا اقدر اقول لك انك تصلي بيها القيام 11 ركعه ما اقدرش اقول لك كده ما اقدرش لا ما اقدرش اقول قسموا الليل بينكم وبين بعض زي ما كان سيدنا ابو هريره بيقسم الليل هو وزوجته امه تلت وتلت وتلت كل واحد يقوم لتلت الليل ما اقدرش اقول لك الكلام ده خالص ما اقدرش نهائي اقول لك الكلام ده لان انا عارف الكلام ده ممكن يزعلك قوي لا لا لا لا لا, لا. بالعقل ده, ده انا بس اقول لك صلي بزوجتك ركعتين شفع وركعه وتر واقنط في ركعه الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تقول لي وارفع ايدي في الوتر اه ترفع ايدك كده في الوتر تقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تعالى تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا وأتوب إليك اللهم بارك في زوجتي مثلا وأعطيها الصحة وحببها في وحببني فيها ولين قلوبنا واملى بيتنا خير وبركه وارزقنا الذريه الصالحه واصلح اولادنا وارحم ابويا وامي وابوها وامها واكتب لنا الجنه وهكذا انت بتدعي وهي وراك بتقول امين يحصل نوع من الالفه من الالفه وحلاوه اللقاء وبركه البيت انك تصلي في البيت تصلي في البيت و- و- وزوجتك تصلي وراك يبقى نمره واحد ذكر الله في البيت احنا ما- لسه ما اتكلمناش عن ذكر الله انا مأخره عشان انا جايب لكم شويه آه، نفسي الحاجات دي نسجلها على ورق و- وتبقى موجوده عندنا في البيت اسمها التحصينات النبويه ان احنا بنمر بفتره حياه المجتمع كله بيمر بشيء من الحسد والحقد نتيجة حب الفلوس وطغيان المال آه لسه كان النهاردة ناس طيبين كنت بزورهم فبيشتكوا ان ابنهم كان طالب متفوق وحسد فما بقاش طايق الدراسة ولا طايق حاجة وكثيرا ما نسمع هذه القصص ان شاء الله باذن الله تعالى اذا ربنا يسر لنا والحلقه دي قضت ان احنا نقول التحصينات ازاي احصن نفسي واحصن بيتي واحصن زوجتي واحصن اولادي من العين من الحسد من الحقد من الشيطان التحصينات دي مهمه جدا ما انتش محتاج حد يقرا عليك ولا تقول نجيب واحد يقرا هنا لا انت محتاج تقوم بيها بنفسك انت وزوجتك بنفسكم من ذلك قراءة سورة البقرة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة واخد بالك ازاي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيقول اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة خلاص انتشرت جدا وبقت تجارة مربحة شريط عليه سورة البقرة او كمبيوتر عليه المصحف وشغال كل ده لا مانع منه وتحصل به البركة لكن الكلام ده للبيت انت بقى وانت بقى قراءة سورة البقرة في الكاسيت او على الكمبيوتر ما حصنتكوش تحصنكم انتم ياتي انك لما انت تقرا سوره البقره وهي تقرا سوره البقره لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم واحفظ معايا الحديث ده قال عليكم بسوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله البطله يعني السحره تاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا سورة البقرة أو في رواية عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أنا أي حد ممسوس أي حد خايف من حد في حسد في حقد في عمل في سحر يحفظ سورة البقرة هات من الاول خالص يحفظ سورة البقر مش مسألة يسمعها مش مسألة يشغلها يحفظها لأن الجوف اللي حوى سورة البقرة محصن محمي واللي ما اقدرش احفظها هي دي بقى ما اقدرش مش عايز اسمعها منك تاني ولا عايز اسمعها منك تاني انا عايز لما نقول على حاجة في خصوص الشرع استعن بالله فاعبده واصطبر لعبادته اياك نعبد واياك نستعين ابدا ما تقولش ما اقدرش قول حاضر الله المستعان يا رب يسر ربنا يعيننا ان شاء الله هقدر نبدا نحفظ سوره البقره نحفظها كامله نحفظها ببساطه ان بحب علاج زي العلاج المر اللي بتاخده زي الادويه زي الحقن علاج احفظ سوره البقره احفظها كنوع من انواع العلاج حفظ سوره البقره قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم وخد الحديث الجميل ده بس صلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش وأنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان كل ثلاث أيام شغل الكمبيوتر بسورة البقرة مرة أو التسجيل بسورة البقرة مرة دي للبيت لنظافة البيت لتطهير البيت من الشياطين أما أنت فلازم تحفظها وأحب أن تقرأها بنفسك أنت وزوجتك تقعدوا مع بعض كده أنت مصحف وهي مصحف أنت ربع وهي ربع تقروها النهاردة جزء وبكرة جزء وبعد بكرة ال- النص جزء اللي فاضل من سورة البقرة يبقى قراءة القرآن قراءة سورة البقرة دول في البيت مهم جدا عشان تبعد الشياطين وانا قلت اخر كلمة اخر كلمة في اللقاء الماضي الاسبوع اللي فات الاربع اللي فات اخر كلمة قلتها كانت ايه ان ممكن كلمة واحدة تقلب البيت نكد وكلمة واحدة تملى البيت بهجة وسعادة قال الله جل جلاله وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ممكن تقول كلمة وانت ما تقصدش حاجة فالزوجة تحملها تقول لك آه انت قصدك كذا يا ست انا ما قصديش لا قصدك قلت لك ما قصديش لا قصدك وتبدأ المشاكل هيجي معانا 20 نصيحة للزوج و20 نصيحة للزوجة هيجوا معانا ان شاء الله فيما بعد لكن الشاهد دلوقتي ان عايزين نطرد الشيطان من البيت ان الشيطان ينزغ بينهم هو الشيطان اللي نزغ له عشان تحول الكلمة عن مجراها والشيطان هو اللي نزغ له عشان يقول اه هي بتكلم امها يبقوا بيتكلموا عليا ابعدوا الشيطان من البيت اخرجوا الشيطان من البيت ازاي نمرة واحد بقراءة سورة البقرة نمرة اتنين اذا دخلت فسلم اول ما تفتح الباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزوجتك ترد تقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ ده احنا كده هنبقى اخر دروشه مش هيبقى فيه لا طب ما دي بس البدايه خلينا في البدايه لان ش- اذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج ثم قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الشيطان لم ندرك المبيت انصرف الشيطان يبقى اول ما تفتح الباب او تدق جرس تحط رجلك جوه البيت اول ما تحط رجلك جوه البيت تقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهي تقول لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبعدين قولوا بقى التحيات بتاعتكم اللي انتوا عايزين تقولوها مش مشكله خالص بس بعد دول فالبداية سورة البقرة تطرد الشيطان اتنين الذكر والتسليم على أهل البيت ثلاثة الصلاة في البيت ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة هقول لها يا فلانة قومي صلي الوتر قومي صحيحة بالرفق واللين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن لم تقم نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فإن لم تقم نضحت في وجهه الماء آه، أنا بقول إن الحديث ده ودايما أقول آه، لزوجاتي إن المثل اللي بيقول رش المية عداوة مثل كذاب رش المية محبة واحد بيصحي زوجته بس مش مسألة بقى انك انت تكب عليها كوباية مية او تجيب حلة مية تكبها عليه لا لا نضح النضح الرش يعني الواحد يحط ايده كده في المية ال- ال- الواحد يحط ايده آه، في في المية ويترك هكذا رشة بسيطة جدا هي هت مثلا تنتفض تتخ... تفزع تتخض يعني تاخدها في حضنك وتطبطب عليها قومي قومي قومي وتاخدوها بضحك وتقوم هي تتوضى وتصلي وتاني يوم بقى تكون حريصه طيب هعملها فيك وتصحى قبليك بشويه وتصحيك وبرضه رشه ميه ب... آه ايوه رشه ميه مش قوي كده يا مدني ربنا يتوب عليك رشه ميه بسيطه إيه ت... إيه تصحي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يكن نضحت في وجهه الماء فإذا قام فصليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات شوفي لما ربنا يكتبكم انتوا الاثنين مع بعض سبحان الله العظيم دايما أقول ان اجمل شيء ان الزوج وزوجته واولاده يقعدوا يتكلموا مع بعض عن الجنه احنا لما ندخل الجنه بقى ونقعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرجل يقول انا هروح بقى ان شاء الله في سوق الجنه واشوف ربنا انظر الى وجه ربنا الكريم وارجع احكي لكم وانت بقى لما تقعدي مع السيده خديجه رضي الله عنها زوجة النبي أو السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي أو السيدة رقية أو أم كلثوم بنات سي- سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابقوا قولوا لي اه انتوا هتقدروا تشوفوا السيدة مريم والسيدة آسيا بنت مزاحم انتوا لما تشوفوهم بقى احكوا لي إيه يعني قالوا لكم ايه ووصاياهم ايه نقعد نتكلم عن الجنة ال- الكلام عن الجنة يملأ البيت بهجة يملأ البيت بهجة أيضا مما يملأ البيت بركة الصدقة الط- الصدقة محتاجين ان احنا آه، يخرج من الاكل اللي بناكله اكل ومن اللبس اللي بنلبسه لبس ومن ال- الفرش اللي بننام عليه فرش عايزين نطلع حاجة من من البيت مش من جيب الزوج بس لا ده انا عايز اطلع من من الحاجات اللي بنحبها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم عايزين زي ما بقول كده نطلع آه، ما تزعلوش مني طبيخ النهارده نعمل آه، شوربه من طبخ لحما فليكثر مرقه وليعطي جيرانه آه عايزين نعطي الفقراء نقول كده من من الأكل اللي بناكله في البيت من الخبز بتاعنا في البيت من آه، يعني حتة ذهب تت- تتصدقي بيها لأن النساء على عهد النبي كانوا بيرموا من حليهن عايزين ملاية قديمة لحاف قديم بطانية آه، اللبس بتاع الاولاد بتوع الصيف اللي فات وهكذا عايزين نتصدق من البيت سجاده هنغيرها وهكذا الصدقه تطفئ غضب الرب تدفع ميته السوء الصدقه برهان انا ما بتكلمش دلوقتي عن الزكاه لا ده انا بتكلم عن الصدقه مش زكاه المال الصدقه عايزين نتصدق والصدقه دي بنيه ان ربنا يبارك في البيت ويبارك فيما عندنا ويبارك فيما اعطانا البركه لو رايت البركه حلت في البيت لاشبعتك ايضا من مما يستجلب به السعاده في البيوت الصيام سيدنا طلحه ابن عبيد الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت فمرني بعمل اتشبث به بعدك قال عليك بالصوم فانه لا عدل له الصيام عليك بالصوم فانه لا عدل له لا عدل له يعني لا مثل له الصيام ملوش مثيل ملوش زي فلذلك احنا عايزين في البيت لما يبقى البيت فيه دين عشان نجلب السعاده الاب يربي ويعلم اولاده مش انا قلت لك اسعاد الزوجه دي مسؤوليتك مسؤوليه شخصيه واسعاد الزوج ده مسؤوليتك مسؤوليه شخصيه فلذلك اذا اردنا ان احنا نعيش السعاده نقعد نتواصى بالخير النهارده الاربعاء اقول لزوجي بالليل كده واحنا بنتعشى ان شاء الله بكره الخميس يا ترى نفسك تصوم لا والله انا اليومين دول كسلان شويه والدنيا بدات تحرر ويمكن عندي كذا مشوار في وسط البلد بكره فهتبقى مشكله ان انا اصوم خلاص ماشي بلاش بكره آه نصوم امتى طيب الاثنين الجاي الاثنين الاثنين انا عندي ايه يوم الاثنين عندي ايه يوم الاثنين لا مش هينفع الاثنين خليها بكره بقى خلاص ماشي نصوم بكره وليك عليا هعمل لك فطار هعيشك جو رمضان ان شاء الله ونتفق على صيام بكره ونيجي للاولاد يا اولاد ابي صايم بكره تيجوا نصوم كلنا بقى و... ونفطر بره اه جميله وليله الجمعه امرها سهل دي بسيطه ويبقى هكذا جو ايماني جو ايماني فيه سعاده صيام الاثنين والخميس صيام الثلاث الايام البيض من كل شهر عربي 13 و14 و15 من الاشهر العربيه صيام عاشوراء صيام المحرم صيام يوم عرفه نتفق وكل ده هيبقى دافع ان احنا نعيش ايمانياتنا وزي ما بقول كده الاتفاق ده من باب قول ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اه قال ابن عباس علموهم وادبوهم علموهم وادبوهم محتاجين ان احنا نملى بيوتنا آه عباده نامرهم بالعباده وننهاهم عن المعصيه لما نيجي بقى للكلام عن ذكر الله في البيت كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس ذكرا لله صلى الله عليه وسلم انه اذا دخل البيت يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم انا نسالك خير المولد وخير المخرج اذا دخل الحمام قل اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اذا خرج من الحمام غفرانك يقول غفرانك غفرانك اذا لبس الثوب اللهم ان أ- الحمد لله الذي رزقني وكسانيه بغير حول مني ولا قوه اللهم اني اسالك خير هذا الثوب وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له إيه، وهكذا الاذكار الموظفه دي موجوده في كتابنا اللي هو اسمه الانس بذكر الله وميزه كتاب الانس بذكر الله ان هو آه كل كل ذكر مكتوب تحت منه آه ترغيب فيه وحث عليه وتحبيب فيه كل ذكر بخلاف يعني مثلا انا انا دايما انصح بكتاب حصن المسلم في كل الاذكار بس في الاذكار سرد سرد سرد لكن لما تقرا الذكر وتقرا تحت منه كلمتين آه، في معناه وفي فضله وفي اثره يبقى كلام جميل برضه الشاهد ايه ان احنا عايزين نعلم اولادنا ونتعلم احنا وهم ازاي نذكر ربنا في البيت في دخول الحمام والخروج من الحمام في لبس الثوب وفي خلع الثوب في آه، دخول الحمام و- في الاكل وفي الشرب وفي النوم اذكار النوم دي متعه حقيقيه قبل ما تنام فاذا الانسان انشغل بالذكر قبل النوم باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت باسمك اللهم اموت واحيا وبعدين يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 34 دول يدوا الصحه السيده فاطمه رضي الله عنها لما جت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله انا عايزه خادم قال والله لا اعطيك خادما وادع اهل الصفه يتلوون من الجوع وعنده عبيد يبيعهم ويوكل بيهم اهل الصفه وما يديش بنته خادم ثم اتاها من الليل فقال لعلك غضبت قالت لا فقال الا ادلك على شيء ان فعلتيه كان خيرا لك من خادم اذا اويت الى فراشك فقولي سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين الله اكبر اربعا وثلاثين يكن خيرا لك من خادم يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه الكلم الطيب يقول وهذا ذكر مجرب يعني مجرب هو جربه انك انت لما تقول الذكر ده يعطيك الله الصحة والقوة وتطيق ما لا يطيقه غيرك اذا لزمت هذا الذكر ان كل ليلة وانت نائل على سريرك سبحان الله تل- 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أظنه قد ضاق بنا الوقت في مسألة التحصينات فأكتفي على هذا ولقاؤنا في الحلقة القادمة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله كيف ندخل الجنة كيف نعيش الإسلام كيف نعيش الإسلام كيف